الطريق إلى الله waytoallah.com يقدم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه أما بعد فإخوتي في الله هذا هو لقاؤنا الثاني في هذا الموضوع الذي اتفقنا أن نستمر فيه وجعلته تحت عنوان الأتقياء الأخفياء أحببت أن ألقي فيه الضوء على بعض الصحابة الذين قل الحديث عنهم وحب الصحابة دين وإيمان وإحسان وبغض الصحابة كفر ونفاق وفجور فاللهم اجمعنا مع الصحابة تحت لواء نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بحبنا لهم وإن لم تبلغ أعمالنا أعمالهم اللهم آمين لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع شاب من شباب الصحابة هذا الشاب كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم مكانة ومكان وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا عظيما وليس هو وفقط بل كان يحبه ويحب والديه حبا عظيما حتى أن الصحابة لقبوه بالحب ابن الحب فمن هو يا ترى ها؟ سيدنا أسامة ابن زيد ابن حارثة رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه وعن جميع الصحابة أما أمه فهي أم أيمن بركة الحبشية حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم التي قال في شأنها رسول الله هي أمي بعد أمي تصور هي أمي بعد أمي والحديث رواه مسلم في صحيحه بركة الحبشية هذه المرأة التي عاشت مراحل النبوة كلها فقد أدركت النبي وهو طفل وأدركته وهو شاب وأدركته وهو رجل بل وعاشت حتى مات وبعد ما مات أم أيمن رضي الله عنها وأيمن ولدها من زوجها الأول على ما يبدو أيمن ابن عبيد شهيد صحابي رزق الشهادة في غزوة حنين بس تلم أيمن تزوجت من رجلين تزوجت من رجل اسمه عبيد فرزقت منه بأيمن وأيمن هذا كان من الصحابة مات شهيدا في غزوة حنين ثم تزوجت بعد من سيدنا زيد بن حارثة فولدت له من أسامة ابن زيد صاحبنا في هذه الليلة المباركة هذه أمه أم أسامة أم أيمن أما أبوه فهو زيد بن حارثة وما أدراكم من هو زيد بن حارثة هذا هو الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه في القرآن اسمه كلمة من كلمات القرآن زيد قال تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد تبناه في الجاهلية على عادة العرب وظل زمانا يناديه الناس بزيد بن محمد إلى أن أبطل الله التبني بقوله ادعوهم لآبائهم ها هو أقسط عند الله فصار الناس يقولون له زيد ابن حارثة لكنه لما صبر وأسلم واستسلم لقضاء الله عوضه الله عن ذلك بالخير فجعل اسمه كلمة من كلمات القرآن فلما قضى زيد منها وطرا وده الصحابي الوحيد الذي ذكر صراحة في القرآن نعم هذا أبوه ليث من ليوث غزوة مؤتة البطل الشهيد قائد جيش الإسلام الأول في غزوة مؤتة هذه هي أمه وهذا أخوه لأمه شهيد وهذا أبوه شهيد أما هو فهو الحب ابن الحب ولد لأبوين مسلمين كريمين كان من الأوائل الذين سبقوا إلى دخول الإسلام ونشأ في بيت النبوة وتربى على يد النبي صلى الله عليه وسلم وكانت له عند النبي مكانة وأي مكانة يكفيك أن تسمع معي ما رواه الإمام الحاكم في المستدرك وقال حديث حسن صحيح على شرط مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة أحب الناس إلي أسامة أحب الناس إلي من أحب الناس إلى قلب النبي سيدنا أسامة رضي الله عنه وأخرج البخاري في صحيحه قال أسامة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذني والحسن يعني يأخذني مع الحسن بن علي فيقول اللهم إني أحبهما فأحبهما الله أكبر النبي يحطه في حجره كده مع ابن بنته الحسن ويقول يا رب أنا بحبهم حبهم يا رب اللهم إني أحبهم أحبهما فأحبهما وروى الترمذي في المناقب والحديث إسناده حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت أراد النبي, أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحي مخاطى أسامة تدري ما هو المخاط ما ينزل من أنف الإنسان فأسامة صبي صغير سنتين ثلاثة طفل. فالنبي عايز يمسح له المخاط قالت عائشة حتى أكون أنا الذي أفعل ذلك يعني بيعلمني إيه إن أنا أعمل كده قالت ففعل ثم قال يا عائشة أحبيه فإني أحبه يا عائشة أحبيه فإني أحبه شوف المؤمن اللي النبي يحبه يبقى أكيد ربنا بيحبه يا عائشة أحبيه فإني أحبه وروى أحمد في المسند وابن أبي شيبة وقال العدوي سنده صحيح لغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت عثر أسامة بن زيد بعتبة الباب فشج في وجهه كعب فعطبة عتبة الباب تعور في وشه فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أميطي عنه الأذى اغسلي عنه الدم أميطي عنه الأذى قالت فقذرته يعني قرفت تعمل الشغلة دي كان عايشة النبي كمان تزوجها وهي بنت تسع سنين ومات عنها وهي كام 18 سنة جارية شابة في مقتبل العمر وما كانش لها تجربة قبل كده دي بكر يعني ما عندهاش خبرة المرأة السيد والنبي كان بيحبها قوي قوي وكانت لها مكانة في قلبه وتعلم ذلك فربما دلت عليه من باب آه، المحبة العظيمة في قلب النبي لها حاصل قالت فكذ- فقذرته فجعل شوف النبي يعمل ايه فجعل يمص الدم ويمجه عن وجه أسامة النبي قاعد يمص الدم ويبصقه بينظف الجرح بتاع سيدنا أسامة يمصه ويمجه ويقول لو كان أسامة جارية لكسوتها وحليتها حتى أنفقها ده لو أسامة ده كان بنت كنت لبستها الذهب ولبستها الفساتين والحاجات الغالية واصف لحد ما جوزها أحسن جوازة يعني ده كان بيحبه قوي مع انه كان اسود خالص اسود من الليل يعني وجهه اسود اسود ده كان يحبه جدا صلى الله عليه وسلم واخرج البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم اسامة على قوم فطعنوا في امارته النبي قبل ما جهز جيش أسامة ووجهه لقتال الرومان والنبي مات والجيش ما طلعش لسه فأمره أبو بكر أن يخرج حيث أمره رسول الله بعد موت رسول الله ابن عمر بيقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسامة على قوم فطعنوا في إمارته ليه طعنوا في إمارة أسامة كان صغير سنه كم سنة 18 سنة والجيش في مين بقى أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وبلال و... الفطاحل دول منهم من هو أكبر في السن من والد أسامة أبو بكر يبقى عسكري في جيش قائده شاب عنده 18 سنة فبعض الناس طعن في إمارة أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله وأيم الله يعني ويمين الله وأيم الله لقد كان خليقا للإمارة وإن كان يعني أبوه من أحب, الن- أحب الناس إلي وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده عشان كده سموه الحب ابن الايه الحب معنى ان النبي امره ان وجد فيه سيما القائد ذكاء وفراسة وشجاعة وعبقرية وبطولة القائد والعبرة مش بالسن في واحد عنده سبعين سنة وفقد فيها وعقله كعقل صبي صغير وفي ولد عنده يمكن عشر سنين وعقله يوزن بلد مش كده فالقضية ليست قضية سن علم الناس مكانة أسامة الناس كانت الصحابة عارفين ان سيدنا أسامة ده له مكانة كبيرة قوي قوي في قلب النبي والنبي يحبه جدا ومما يدل على هذا هذا الحديث اسمع أخرج البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت امرأة من بني مخزوم وبنو مخزوم لهم من المكانة والسؤدد والشرف ما لا يخفى على أحد عيلة كبيرة جدا جدا من علية القوم واحدة منهم استعارت بعض الماعون من جارتها وجحدته كلفت بعض الأواني وما شابه ذلك ونمت عليه يا ست هات الحاجة اللي خدتيها قالت لها وانا خدت منك حاجة المرأة أقامت شهود على أن فلانة أخذت منها بعض المتاع وجحدته فأمر النبي بقطع يدها إن الشيء لو سرق وكان قيمته ربع دينار فصاعد تقطع فيه اليد قطعوا ايه طب دي من عيلة كبيرة نعمل ايه بعض بني مخزوم ذهب الى اسامة بن زيد قالوا انت النبي بيحبك بقى وانت ليك مكانة عند النبي يعني اشفع اللي اشفع للمرأة دي عند النبي وجهها الفلوس والتعويض ونرضيها بأي مبلغ تريد اديها قرشين وتسكت بدل ما يقطعوا يد فلانة فذهب أسامة يشفع عند رسول الله في المخزومية فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له كلمة مشهورة جدا حد حافظها ما قال له ايه جميل حلو قال له أتش- أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة ثم خطب في الناس وقال يا أيها الناس إنما ضل من كان من قبلكم لأنهم كانوا إذا سرق الشريف فيهم تركوه وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها لكن الشاهد في الحديث ان الناس كلها كانت عارفة ان سيدنا اسامة له مكان عند مين عند النبي والشاهد في الحديث ان النبي ما كانش بيحابي ما بيحابيش حد الناس امام الشرع سواء الناس امام احكام الدين سواء مفيش مجامله نعم النبي لحبه لاسامه كان حريص على دفع اي اذى يؤذي اسامه سيدنا اسامه كانت بشرته سودة جدا اسود أبوه زيد بن حارثة كان أبيض من القطن أبيض قوي وعلى ما يبدو سيدنا أسامة ط- طلع يعني في الشهل لأمه وأمه حبشية بركة الحبشية فبعض جماعة المجرمين طعنوا في نسب أسامة أنا شوف أبوه أبيض من ال- من اللبن هو طلع أسود من الليل إزاي يعني إيه إزاي أمال لما كانتش أمه يعني في, في لونه كنت قلته إيه نزعه عرق ناحية أخوانه وأمه إيه المشكلة حاصل يعني فكان العرب عندهم حاجة اسمها القائف اسمها ليه القائف ألف لام قاف ألف همزة على نظرة وفه اسمها ايه بقى؟ القائف والكلمة كلمة قائف في اللغة من القيافة والقيافة معناها تتبع الأثر ومنه قول ربنا في القرآن ولا تقف ما ليس لك به علم ما تحطش مناخيرك في اللي مالكش فيه ما تتكلمش في حاجة ما تفهمش فيها ما تتكلمش في حاجة إلا وانت متأكد منها ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول والقيافة على نوعين قيافة أثر وقيافة بشر قيافة أثر يعني إيه؟ يعني يجيبوا واحد ويدلهم على طريق فلان أو علان من إيه من آثار أقدامه زي اللي جابوه عشان يقبضوا على النبي محمد وعلى أبي بكر عندما هاجر إلى المدينة مش هم وصلوا حد الغار وصلوا ازاي أبو جهل وصل ازاي عن طريق ايه قصاص الأثر عن طريق القائف ومع ان سيدنا النبي امر عامر بن فهيرة راعي الغنم ان يرعى الغنم على اثار الاقدام حتى يعمي عنهم الا انهم مع ذلك وصلوا مش ده عجيب مش ده شيء عجيب جدا هذا ان دل فانما يدل على ان العرب كانوا في هذا الشأن يعني متقدمين جدا بقياسة اثر العرب يعني من من العجب من اثر القدم يقول لك القائف ده قدم واحدة ست ولا قدم راجل يعني ناس ماشية على الرملة بص كده في القدم في الاثر يقول لك دي دي رجل واحدة ست يقول لك دي رجل آه، صلى على المصطفى دي رجل راجل مش كده وبس يقول لك دي اثر قدم واحده بكر لا ده اثر قدم واحده متجوزه لا ده اثر قدم واحده حامل ده ده كان مشكله كانوا متقدمين في المجال ده جدا جدا حتى انه من الطرائف التي ذكرها الابشيه ولا الاشبيهي في كتاب المستطرف في كل فن من كل فن مستظرف او الم... يعني قال ان اتنين من ال- القياسين دول شافوا اثر قدم آه، لجمل في ال- في الارض في الرملة فاختلف فقال احدهم هذا قدم جمل وقال الاخر بل هو قدم ناقة في فرق بين الناقة والجمل ها ايه الفرق بين الناقة والجمل الناقة هي ايه الانثى والجمل هو ايه الذكر واسمه فحل الفحل يعني الجمل القوي فلما حد يقول لك يا فحل ده بيمدحك مش بيشتمك وإنما الأعمال بالنيات طيب فاختلف يقول له ده جمل يقول له ده ناقة فقالوا طبعا ايه نتتبع الأثر ونشوف مين يكسب فتتبع الأثر إلى أن وصل إلى الجمل أو الناقة ده تخيل وجداها خنثى مشكل يعني لا هي بذكر ولا هي بايه بأنثى أمر عجيب جدا الحاصل يبقى القيافة نوعين قيافة بشر وقيافة أثر دي قيافة الأثر إيه قيافة البشر بقى واحد يطعن في نسب ابنه يقول له ده مش ابني الواد ده مش ابني فيجيبوا القائف ده بتاع الدي ان ايه بتاع زمان بقى ده المعمل الجنائي بتاع زمان يجيبوه يعمل ايه القائف ده يغص في ايد الواد وفي ايد ابوه وفي رجله وفي رجل ابوه ويثبت اذا كان ابنه ولا مش ابنه امر عجيب جدا وكانوا قلما يخطئون اسمع اللي حصل بقى والحديث رواه الشيخان في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي قائف والنبي شاهد وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضجعان فقال القائف قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض واحد قائف داخل في مسألة للنبي فاسامة وزيد نايمين صاحيين او نايمين مضجعان على اي حال فبص كده شاف رجولهم كده قال هذه الاقدام بعضها من بعض الو- ده شبه ده ابن ده اكيد قدم ده شبه قدم ده بالظبط ان هذه الاقدام بعضها من بعض قالت عائشة فسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم واعجبه واخبر به عائشة وفي رواية ثانية قالت دخل علي ووجهه يبرق من السرور فقلت يعني أضحك الله سنك يا رسول الله يعني ما الخبر فقال فلان القائف نظر إلى أسامة وزيد وقال هذه الأقدام بعضها من بعض فسر بذلك ان في بعض المجرمين طعنوا في نسب ايه أسامة مما يدل على حب النبي لأسامة أن اختلوا عروسة يعني من علية الناس كما اختار لأبيه عروس من خيرة النساء هو زيد بن حارثة لما حب النبي جوزه جوزه مين ها؟ بنت عمته اللي هي مين زينب بنت جحش اللي طلعها بعد كده وبقت من من زوجات النبي لأن جده كان عبد واعتقه رسول الله بيحبه لما حب يجوز ابن أسامة ماذا فعل أخرج مسلم في صحيحه عن أبي بكر بن عبد الله قال لما طلقت فاطمة بنت قيس من زوجها الأول وحلت حلت يعني إيه؟ ها؟ انقضت عدتها وحلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لها هل ذكرك أحد هل ذكرك أحد يعني إيه؟ حد خطبك حد اتكلم عليك هل ذكرك أحد شوف شوف يعني لسه متطلقة بمجرد ما العدة خلصت أه، حد ذكر هو كان في زمان النبي او زمان الصحابة او التابعين او اتباع التابعين او العشر قرون اللي فاتت حتى كانت في حاجة اسمها مشكلة عنوسة كانت في واحدة في زمن النبي عنس عنس مين حتى لو جوزها مات حتى لو مات حتى لو متطلقة حتى لو متطلقة ده بمجرد ما العدة تخلص يأتيها ليه الخطاب حتى لو واحد ملوش رغبة فيها كامرأة يقول لك ده كان زوجة أخي فلان وسايب أطفال يتامى أربيهم في حضني كانت في مشكلة عنوسة وكان الزواج سهل الحاصل قال لها النبي لما حلت هل ذكرك أحد قالت نعم ذكرني معاوية وأبو جهم اتنين اتقدموا لخطبتي سؤال ينفع اتنين يتقدموا لخطبة واحدة ازاي والنبي قال لا يحل لمسلم ان يخطب على خطبة اخيه صح يعني انا اتقدمت لفاطمة بنت الحج محمد وانت عرفت اني اتقدمت لها ينفع انت كمان تتقدم لها ينفع طب ازاي ابو سيدنا معاوية وسيدنا ابو جهل تقدم لفاطمة بنت قيس اكيد في واحد جه بعد التاني ازاي هو لا يحل لمسلم ان يخطب على خطبة اخيه معناها ايه اذا قبل اخوه انا اتقدمت لبنت الحاج احمد عايز اتجوز بنتك قال لي يا سلام ده انا اجهزها لك واجيبها لحد عندك طب يا عمي ده ربنا يبارك فيك طب ايه طلباتك قال لي طلبات يا راجل اللي تقدر تجيبه جيبه والباقي عليا كلهم بيقولوا كده في الاول بس تيجي في الجدل لا ما الثلاجه اشيل المطبخ ازاي انا مالي انا وبتاع والحقيقه ان الراجل المفروض يدفع المهر كله المهر كامل لمراته وتاخده تحطه في جيبها ما يحلش لحد ياخد منه مليم الا باذنها وعلى الرجل انه يجهز البيت كله شقة وعفش وتنجيد وكله الدين بيقول كده لكن عشان احنا شايفين الشباب بيعانوا فبنساعد لكن اللي الاب بيجيبوا لبنته ده هدية فمش عايزين يبقى عندنا بجاحة نقول له ها كان عايز احط رجل على رجل ها هتجيب ايه يا راجل استحي استحي قول له هتهدي بنتك بايه قال لك يا ابني اقدر اشيل المطبخ والتنجيد قول له شكرا يقول لا ازاي انا عا- شقيت اربع عوض هجيب لك قطين تجيب قطين مش كده يا اخوانا مش كده ولو اي اب عنده دين وعنده فلوس ولقى شاب صالح يأتمنه على عرضه وهيسعد بنته دنيا ويكون سبب لسعادتها في الآخرة والله العظيم أنا لو عندي فلوس ده أنا أنا أعرض عليه بنتي وأجيب له الشقة وأجيب له العفش كمان طالما عندي أنا بشتري سعادة بنتي صلوا على المصطفى الحاصل قالت له يا رسول الله تقدم لخطبتي معاوية وأبو جهل إذا أنت لا يحل لمسلم أن يخطب على خطبة أخيه إذا فلان اتقدم لفلانة وافقوا عليه وافقوا خلاص ما ينفعش تخطب بنته تخطب خطيبته خطبت له خلاص إنما واحد اتقدم لبنتي وأنا ما اديتلوش كلمة هتقول هنشوف يا ابني اديني فرصة اسبوع افكر ينفع غيره يتقدم لخطبتها في هذه الفترة طبعا ما بقاش خطيبته لسه وعشان كده ابو جهل تقدم لخطبة فاطمة بعد سيدنا معاوية هي بتستشير النبي بقى قال لها اما ابو جهم فشديد الخلق انفعالي مغضاب صعب شوية وفي رواية قال لها أما أبو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه متخيل منظره كل شاء الله عصاية كده على طول على كتفه كده طرف على الكتف وطرف في الايد معنى الكلام ده ايه انه ايه ضراب هتدعوه هيلوشك على طول هو كده ابو جهل كده اللي النبي عمله ده غيبة غيبة ما هو الغيبة انك تذكر الانسان بما يكره في غيابه بشيء فيه ان كان فيه فقد اغتبته وان لم يكن فيه فقد بهته يعني ظلمته طب دي غيبة لا لان دي اسمها ايه شهادة فلو حد سألك شهادتك ايه في فلان قول كل اللي تعرفه بحسناتي وسيئاتي ودي مش غيبة ده انت لو كتمت السيئة يبقى انت آثم قال تعالى ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ولا تكتم الشهادة يعني أما أبو جهل فشديد الخلق وفي رواية لا يضع عصاه عن عاتقه يعني ضراب وأما معاوية فصعلوك لا مال له صعلوك يعني ايه هي كلمة صعلوك دي مش شتيمة صعلوك يعني مسكين وسبحان الله كلهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء سيدنا معايا بعد كده امير المؤمنين حاكم العالم الاسلامي كله بل دولة الاسلام اتسعت في العشرين سنة اللي حكمها سيدنا معاوية اتساعا عظيما جدا وجهز الاساطيل وغزا قبرص وفتح الفتوح يعني عمل يعني عشرين سنة رضي الله عنه واما معاوية فصعلوك لا مال له ولكن انكحك اسامه انا رأيي بقى انا هخطبك لأسامة بن زيد قالت فقلت أسامة يعني تهاونا منها بأمر ايه أسامة طب ما يعني أسامة يروح فين في معاوية اللي ابن أبي سفيان اللي أبوه كان سيد مكة أسامة ده يعني كان ع- أبوه عبد قالت فقلت أسامة يعني تهاونا منها بأمر أسامة ثم قلت سمعا وطاعة لله ولرسوله يا سلام النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم طالما ده اختيارك خلاص على طول تفكرك بخطيبة مين جليبيب قلت سمعا وطاعة لله ولرسوله قالت فزوجني فكرمني الله بأبي زيد وشرفني الله ورفعني به قالت وجدت السعادة والتكريم والشرف والمكانة بالجوازة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني اختار هذه صورة من صور حب النبي لسيدنا أسامة أهدى حكيم بن حزام ده يبقى ابن أخي خال آه، خديجة ستة خديجة بنت خويلد تبقى ايه عمته يعني النبي يبقى زوج عمته حكيم بن حزام أهدى حكيم بن حزام حلة ثمينة للنبي كانت بخمسين دينار ذهبي وكانت لذي يزن ذي يزن ده كان ايه ها حاكم اليمن شوف ملك اليمن حلة بتاعته تمنها خمسين دينار ذهب الدينار الذهب يساوي كام جرام اربعة جرام ونص تقريبا جرام الذهب عندكم كام النهاردة 200 جنيه وشوية بالمصنعية يعني 50 دينار ذهب يعملوا كام يا مسلمين اكتر من 50 الف جنيه مش كده فدي حلة ملك ايه يعني لما ملك يلبس بدلة بخمسين الف تسمع عن الممثلة الفلانية اشترت فستان سواريه بعشرين الف دولار بيشتروا بالدولار من بره بيجي من فرنسا ومن امريكا ومن ومن انجلترا اشترى فلان ده ده العندليب كان شركة رفضتة ك- فين في في الثمانينات في الثمانينات في السبعينات مش عارف ب 10000 دولار ولا جنيه مصط... كان رفضتة بس بس فهو ملك اليمن يعني لابس بدلة لابس جلابية لابس عباية وطوب وبتاع ب 50000 ففي بعض أمراء الخليج بيلبسوا البشت عارف البشت أو المشلح اللي هو ال- البتاع الخفيف ده عارفينه عباية خفيفة خالص بتلاقي متطرزة هنا بذهبي أو بفضي يبقى يبقى ده ذهب ذهب ذهب حقيقي أو فضة فضة أسلاك فضة حقيقية فتخيل ده لابس ايه دي تساوي كام دي صلوا على المصطفى حصل فحكيم بن حزام حب يدي النبي هديه هديه بقى فاشتروا على اشتروا ايه حله والحله يعني طوب وعبايه حله ذي يزن ملك اليمن بخمسين الف دينار ذهب وراح اداها للنبي فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبل هديته لأنه كان يومئذ مشركا قال لا يا حكيم مش هاخدها وأخذها منه بالثمن وقد لبسها النبي الكريم مرة واحدة ثم أهداها لأسامة فكان يروح ويغدو بها بين الشباب يا سلام حاجة النبي لبسها دي في حد ذاتها حتى لو ايه لو من ارخص انواع الاقمشة ده في حد ذاته وسام لأسامة انه يلبس هدوم النبي محمد صلى الله عليه وسلم لو كمان ايه تمنها بالشيء الفلاني هو كان شاب صغير فقعد بقى يروح وي... يعني طب النبي مات وأسامة عنده 18 سنة شاب صغير فلبس بقى بتاعة النبي كده وتمنها غالي ياخدوا ويروحوا بيها بين الشباب يعني يفتخر على الشباب رضي الله عن أسامة وصلى وسلم على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ق- جيش أسامة قد تحرك فلما علموا بالمرض عسكروا على أطراف المدينة فلما ثقل المرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء أسامة إلى النبي ودخل عليه قال فلما رآني رسول الله وقد أصمت فلا يتكلم في اللحظات الأخيرة جعل ينظر إلي ويرفع يديه إلى السماء ثم يصبها علي فعرفت أنه يدعو لي يا سلام في الحد الأسامة هنيئا له والله هنيئا له يا بخته اللهم ارضى عن أسامة بن زيد وعن والديه وعن جميع الصحابة أسامة على صغره قاتل مع النبي في غزوة أحد خرج في أحد عفوا خرج فرده رسول الله لصغره فعاد وقلبه يبكي دما وفي غزوة الخندق أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن خمس عشرة سنة وفي غزوة مرأة خرج مع أبيه وقاتل تحت لواء أبيه وما ضعف لما رأى استشهاد أبيه ووارى بنفسه جسد أبيه في التراب في تراب مرأته قال ابن مسعود لما قتل زيد بن حارثة أبطى أسامة عن النبي فلم يأته الحزن أثقله رجع مع الجيش وغيب شوية الجيش كل الناس راحوا للنبي وأسامة ما جاش لسه حتى استبطأه رسول الله ثم جاءه بعد ذلك فقام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فدمعت عيناه فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يقول له لما أبطأت عني يا أسامة لما أبطأت عني ثم جئت تحزنني الواحد لما يكون عنده مصاب ويشوف حد بيحبه قوي بينفجر امامه بالمشاعر وكان ممن ثبت مع النبي في غزوة حنين فعارف الكفار كملوا في الشعاب لجيش الاسلام في حنين وبعض الصحابة غرتهم كثرتهم ثم جاءتهم سام ففر معظم الجيش وثبت رسول الله وثبت معه نفر قليل كان ممن ثبتوا معه من أسامة ابن زيد ابن حارثة رضي الله عنه درس العمر النبي ادال سيدنا أسامة درس عمره أخرج البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا إلى الحرقة من جهينة بعت قطعة من الجيش لحتة اسمها الحرقة في جهينة قال فصبحوا القوم فهزموهم قالت قال أسامة ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم معرفة شغالة الكفار فروا سيدنا أسامة جري ورا واحد من الكفار مع واحد من من أصحابه قال فلما غشيناه قال لا إله إلا الله الرجل الطيب اللي ورا ده معانا في الدرس يا عم الحاج يا جدع انت يا مجلبية بيضة انت معانا في الدرس انت بتتكلم من اول الدرس وسيد الشيخ يزن الله يرضى عليك ماشي صلى على المصطفى قال أسامة فغشيناه يعني خلاص سيف وقع هموته قال لا إله إلا الله قال أسامة فكف عنه صاحبي فطعنته برمحي حتى قتلته الله. واحد عمال يبرزك بالسيف من الكفار وعايز يقطع رقبتك اول ما سيفه وقع لسه سيدنا اسامه هيديله قالوا لا اله الا الله أنت بتضحك عليا اشمعنى دلوقتي يعني تقية يعني بتستغفلني هو حسبها كده خبط الموت قال فلما عدنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك النبي عرف الحكاية فبعث إلي فقال يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله قلت يا رسول الله إنما قالها متعوذا يعني من القتل يعني عايز يستخدمني عايز يخدعني عايز يضحك علي إنما قالها متعوذا قال كيف تصنع بلا إله إلا الله في الآخرة يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله وما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم إنه كيف تصنع بها يوم القيامة يا أبو ربنا إزاي وانت قتلت واحد بعدما قال لا إله إلا الله قاعد يكررها لحد ما تمنيت اني ما كنتش اسلمت قبل النهاردة ليه اكون اسلمت بعد كده ليه لان الاسلام يهدم ما ايه ما قبله وعشان كده سيدنا اسامة خد الدرس ده واعتزل الفتنة ما حاربش في معركة صفين ولا الجمة لا لا لا كان مع جيش سيدنا علي ولا مع جيش سيدنا معاوية خالص اعتزل الفتنة كما اعتزلها بعض أكابر الصحابة كسعد بن أبي وقاص وكعبد الله بن عمر وغيرهم نعم سيدنا أسامة كان عظيم البر جدا بأمه أم أم أيمن بركة الحبشية خلفت اتنين خلفت أيمن ده مات في غزوة حنين وفضل لها من الدنيا مين أسامة كان يحبها وتحبه قوي وكان يبرها جدا من بره بأمه ما ذكره محمد بن سيرين قال ابن سيرين قد بلغت النخلة في عهد عثمان بن عفان ألف درهم النخلة كان تمنها ألف درهم ألف درهم النهاردة تعملها بتاع أربع خمس ست آلاف جنيه لأن الدرهم ما كان من الفضة ومعرفش الدرهم كام جرام فضة يعني جرام يعني تعملها كام ألف قال فعمد أسامة إلى نخلة فعقرها عقرها يعني ايه قطع ثم أخرج منها جمارها عارفين الجمار جماعة الفلاحين يعرفوه أو الصعايدة حاجة جوه جذع النخلة جوه الجذع مش كده؟ ها؟ قلب النخلة حاجة في قلب النخلة تتاكل وعلى يبدو طعمها حلو احنا بنسمع يعني فستنا ام ايمن نفسها في جمار قال لا بس كده اشتريها النخلة من خمس ست الاف جنيه وراح قاطعها ومفلقها ومطلع الجمار واطعمها ثم قال ان امي تس- سألتني الجمار ولا تسألني عن شيء اقدر عليه فامنعها ابدا اي حاجة نفسها فيها اقدر عليها مش ممكن يا الله يا الله خرج أسامة يقود جيش الإسلام بأمر أبي بكر بعد موت النبي فقاتل الرومان وغنم وانتصر وقتل ورجع ولم يخدش جندي واحد في جيشه بخدش وعشان كده أسلم جيش جيش أسامة حتى أن هرقل وقف متحسرا يقول لقادة الرومان هذا الذي حذرتكم منه صارت العرب تأتيكم من مسيرة شهر وتغير عليكم ثم تغنم وتخرج من ساعتها ولم تكلم بكلم واحد فعلم الناس أو تيقن الناس عندها من رؤية النبي لأسامة قائد محنك ان تطعنوا في امارته فقد طعنتم في امارة ابيه من قبله وانه لجدير بها الجيش اهو حارب الرومان زي امريكا النهاردة وانتصر وغنم ورجع ولا عسكري تخربش الله اكبر سيدنا عمر لما كان بيوزع العطايا على المسلمين كان بيفضل سيدنا أسامة على ولده عبد الله بن عمر يعني لو راتب عبد الله بن عمر مثلا 2000 النبي يدي سيدنا عمر يدي أسامة كام 4000 فسيدنا عبد الله جاء فقال يا أبي لقد قال لي رجل إن أمير المؤمنين يفضل عليك أسامة وليس والله بأقدم مني إسلاما ولا أكبر مني سنا ولا أفضل مني هجرة ولا شهد مع الرسول مشاهد لم أشهدها يعني احنا زي بعض على الأقل سوينا ببعض فقال عمر صدقت يا ابني كل اللي بتقوله ده صح ولكن كان أبوه أحب إلى أبيه إلى النبي من أبيك وكان هو أحب إلى النبي منك أنا بديله المكانته عند النبي أبوه كان أحب إلى النبي من أبيك وهو كان أحب للنبي منك ولذلك يعني أضاعف له في العطاء نزل الموت بأسامة بن زيد رضي الله عنه ودخل عليه من دخل عليه الحسن بن علي فبكى أسامة قال ما يبكيك قال علي خمسة عشر ألف دينار دينا الديون يا أخوانا هم قلنا ان الواحد لو مات شهيد وعليه دين يحبس عن الجنة حتى لو شهيد لا تتهاونوا بالتداين يا عباد الله الواحد ما يمدش ايديه الا للكوارث الا للامور الرهيبة الناس النهاردة عايشة ثلاث ارباع المصريين عايشين بالدين بالتقسيط ثلاجة بالتقسيط بوتاجاز بالتقسيط تليفون بالتقسيط ما هو ده دين دين سيارة بالتقسيط ليه اللي معهوش ما يلزموش افرض مت بكرة افرض السيارة حصل لها حادث اتعجلت هتحبس طب اعمل ايه عود نفسك كده لا تقتني الا ما تملك ثمنه ما تمدش ايدك الا في المصائب العظام حاصل سيدنا عثمان بيعيط برضه سيدنا عمر بن الخطاب وهو بيموت كان اكبر هم عنده ايه الدين قال له يا عبد الله ضع خدي على التراب قال له يا ابي وهل فخذي والارض الا سواء قال له ضع خدي على التراب لعل الله ان يراني هكذا فيرحمني ويل لي وويل لامي ان لم يرحمني ربي يا عبد الله انظر ماذا علي من دين فحسبوه فوجدوه ستة وثمانين ألف درهم عمر حاكم العالم الإسلامي كله طلع من الدنيا مديون لأنه كان أمين قال يا عبد الله انظر في آل عمر واقض الدين من أموالهم فإن عجزوا فانظر في بني عدي العيلة الكبيرة فإن عجزوا فانظر في قريش العيلة الأكبر ولا تعدهم إلى غيرهم الدين هم أسامة وبيموت بعيط قال له الحسن ما الذي يبكيك قال علي دين قد ايه قد كده قال لا عليك يا أسامة دينك علي أنا وراح ايه شد الدين ومات رضي الله عنه وصلى عليه في الجنازة عبد الله بن عمر وكان ابن عمر يصيح في يقول للناس عجلوا عجلوا بجنازة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عجلوا بجنازة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن في البقيع رضي الله عنه وعن جميع الصحابة هذه يعني باختصار وبصورة سريعة كلمات عن سيدنا أسامة بن زيد أسأل الله عز وجل أن يحشرنا معه ومع أبيه وأمه وسائر الصحابة تحت لواء النبي محمد صلى الله عليه وسلم طبعا الساعة تتغير من الأسبوع القادم بقى الحمد لله من الخميس احنا الدروس كلها بعد العشاء خلاص احنا بدأنا عشان اللخبطة دي كل الدروس بعد العشاء انا بعمل عمل حكومي ومن شغله يعني مراجعة البنو... مراجعة البنوك في حساب فوائد الشركة من الودائع فهل علي إثم وماذا أفعل طيب صاحبنا ده يعني يترك إجابة السؤال ده يعني أحيله أو أسأله يعني أنه ينتظرني الأسبوع القادم أراجع في هذه المسألة مشايخنا وقابل جواب إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم لقاءنا غدا في مسجد المنارتين بالزاوية الحمراء في التفسير خدنا ثلاث أرباع صوت المرسلات نأتي على بقيتها غدا إن شاء الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم خطبة الجمعة في مسجد توحيد المعسكر بشارع الترول بالكابلات السلام عليكم ودرس الخميس بعد العشاء كل دروس بعد العشاء